حين وحسن أولئك رفيقا وبعد ما زلنا كده نعيش في رحاب قول الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها احنا عشان بس نربط كده الحلقات سريعا مع بعض احنا بدأنا بالحديث عن خطورة الذنوب والمعاصي على حياة الإنسان وقد ايه ان الذنوب دي لها عقوبات سواء كانت هذه العقوبات على قلب الإنسان أو على جسده أو على نفسه وعلمنا يقينا أن ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون في الكون القانون ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه من يعمل سوءا يجزى به القانون ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه فكلا أخذنا بذنبه القانون ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير تكلمنا عن خطر المعاصي على حياة العبد وتكلمنا أيضا على خطر المعاصي عند موت العبد وتكلمنا عن خطر المعاصي في أهوال القيامة وعند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى قلنا والعياذ بالله إن ممكن العبد اللي يتجرأ على الله سبحانه وتعالى يصل به هذا الذنب أو هذه المعصية إلى والعياذ بالله إلى جهنم وعندها يندم الإنسان ويتمنى أنه يعود للدنيا طب هيعود للدنيا ليه؟ من أجل شيء واحد بس ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا في شأنهم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل احنا بنتمنى ان احنا نرجع للدنيا مرة ثانية ليه ان احنا نعمل عمل خلاف العمل اللي احنا كنا بنعمله احنا انهكنا انفسنا ذنوب انهكنا انفسنا معاصي انهكنا انفسنا بعد عن الله سبحانه وتعالى احنا عايزين نرجع الى الدنيا مرة ثانية لحاجة واحدة بس لان احنا نقدم العمل الصالح خلصنا تقريبا 3 4 حلقات فيما يتعلق بالقنابل الموقوتة الذنوب والمعاصي وقلنا ازاي يبدأ الإنسان صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى وقلنا إن البداية الحقيقية لأي إنسان يريد أن يبدأ بحق بصورة طيبة مع الله سبحانه وتعالى هو محتاج بالفعل أنه يبدأ بالحسنة محتاج بالفعل أنه يعمل العمل الصالح وقلت لكم لأن الإنسان وإن كان قد أسرف على نفسه بكثرة الذنوب والمعاصي فإن هذه المعاصي وإن كثرت فإن الحسنة البسيطة التي يقدمها العبد فيما بينه وبين ربه عز وجل تعلو هذه الذنوب ولا بد زي ما كان أبو عبيدة بن الجراح رحمة الله عليه ورضي الله عنه يقول لما كان يمشي بين الجند في أرض المعركة ويقول لهم أيها الناس كم من مبيض لثوبه مدنس لدينه كم من إنسان يريد منكم أن يعز نفسه وهو لها مذل أيها الناس ما أعظم أن يأتي أحدكم بحسنات حديثات لسيئات القديمات ووالله لو أذنب أحدكم ذنوبا فيما بينه وبين السماء ثم قدم حسنة لعلت هذه الذنوب ولا بد حسنة دي تطلع على الذنوب من فوق دي ولا بد ثم بعد ذلك تنسف هذه الذنوب وإذا نسفت هذه الذنوب سبحان الله غفرت له ومحيت عنه وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى كما ذكر في في في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات وكما قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها واتكلمنا عن فضل الحسنة وممكن العمل البسيط قوي اللي انت بتعمله سبحان الله يكون سبب لأشياء انت لا تتخيل أجرها ولا تتخيل فضلها بل ممكن تقع في كثير من المشكلات والكربات ويأتي عملك الصالح ده انه يكون سبب ان هو يكون مفتاح الفرج انك تخرج بفضل الله عز وجل وقلت لكم ان زي ما ربنا وضع قانون للسيئات ربنا سبحانه وتعالى ايضا وضع قانون للحسنات قانون الحسنات ده متنوع فتارة ربنا تبارك وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها تارة ربنا تبارك وتعالى يقول من جاء بالح... من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة مش عشر أمثالها لا لا لا ده أضعاف كثيرة وتارة ربنا سبحانه وتعالى يضع علينا قانون لأنه سبحانه وتعالى كريم سبحانه وتعالى قال لنا ربنا تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وقلت لكم ان كلمة خير دي كلمة جاءت منكرة عشان تفيد حاجتين العموم وتفيد التعظيم وهو ده المراد هو ده المراد ان الحسنة البسيطة اللي احنا نعملها حتما لابد لن سنرى اثرها علينا في دنيانا وفي قبورنا وبين يدي ربنا سبحانه وتعالى النهاردة هتكلم عن اعظم النعيم اعظم النعيم اللي ممكن العبد يناله بسبب حسنة بسيطة قدمها والله يا احبابي أنا كلما أقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر في ليلة البدر أو في ليلة التمام فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا والله يا إخواني أنا هنطلق من هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا جماعة إن أعظم نعيم الدنيا أعظم نعيم الآخرة على الإطلاق في الجنة إن الإنسان مننا يرى ربه عز وجل إن الإنسان مننا سبحانه وت... يعني يرى ربه سبحانه وتعالى ده أعظم النعيم ولما نقول للنبي يا رسول الله احنا ازاي هنصل الى هذا النعيم يا رسول الله هنصل للنعيم ده ازاي النبي يقول لنا حافظوا على صلاه الفجر وحافظوا على صلاه العصر بس يا جماعة هو ده بقى من جاء بالحسنة فله خير منها الحسنة وإن كانت بسيطة جدا إلا إن ربنا سبحانه وتعالى إنه كريم يكافئك عليها مكافأة عظيمة جدا جدا جدا جدا المكافأة العظيمة دي إنك تشوف ربنا سبحانه وتعالى أعظم نعيم الدنيا والآخرة على الإطلاق إن العبد مننا يرى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه يا أهل الجنة ربنا الآن بعد ما خلاص كل أهل الطاعة الحمد لله عدوا من كربات الأخرة ووصلوا إلى الجنة ودخلوا فيها وبدأ كل واحد يدخل إلى ملكه يدخل إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى له بدأ الإنسان يخش ينادي مناد يا أهل الجنة الكل يبص خير في إيه ينادي أهل الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن الله عز وجل قد وعدكم موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هذا الموعد ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل موازيننا ألم يدخلنا الجنة ألم ينجينا من النار هم شايفين أن ربنا سبحانه وتعالى طالما أنه عداهم من كل الأهوال ومن كل الكربات بتاعة القيامة الله عز وجل بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الله سبحانه وتعالى ثقل موازيننا يعني في اليوم الذي قال ربنا تبارك وتعالى فيه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضية وأما من خفت موازينه فأمه هوية ألم يثقل موازيننا ألم يدخلنا الجنة وده بالنسبة لهم كان أعلى النعيم ده كان بالنسبة لهم أعلى نعيم ده بالنسبة لهم خلاص هم كده ده أعظم شيء عندهم ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل موازيننا ألم يدخلنا الجنة ألم يجرنا من النار النار احنا شايفين أهلها الآن فيها يعذبون ألم يجرنا من النار ألم يجرنا من حرها ألم يجرنا من حياتها وثعابينها ألم يجرنا من من سمومها وغساقها ألم يجرنا من الزقوم داخل ألم يجرنا من حميم النار ألم يجرنا من النار كفاية علينا قوي هو في وعد أعظم من هذا الوعد في فضل أعظم من هذا الفضل في خير أفضل من هذا الخير احنا نخش الجنة احنا ننجو من هذه النار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده فيكشف ربنا عز وجل الحجاب فقال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجهه الكريم ولا, ولا, ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى يبقى إذا سبحان الله نعيم الآخرة ده كل شيء ونظر لذة النظر إلى وجه الله عز وجل شيء آخر تاني خالص كون إن الإنسان ينعم في الجنة شيء وان الانسان يكون في قلبه شوق الى الله عز وجل ده شيء تاني خالص علشان كده احبابي كان الصالحون يعلموننا انهم يعني والله هانت عليهم الدنيا لشيء واحد بس هانت عليهم الدنيا لشيء واحد بس تركوا اللذات وتركوا النعيم وتركوا المتع لشيء واحد بس الا وهو الشوق الى لقاء الله عز وجل هم كان سلف كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم في قمه الشوق لحاجه واحده بس إلى رؤية الله سبحانه وتعالى إلى لقاء الله سبحانه وتعالى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك ده اللي كان وجع قلب النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يتمنى اليوم اللي يلقى فيه ربه عز وجل حتى حتى إنه يعني يرى ربه عز وجل يا إخواني يا أحبابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن على فراش الموت الآن على فراش الموت ويخيره ربه عز وجل بين الدنيا وما فيها وبين لقاء الله عز وجل كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر قبل أن يموت بخمسة أيام ويقول أيها الناس إن الله عز وجل خير عبدا من عباده بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله سبحانه وتعالى فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبكى بكاء شديدا قال فعجبنا رسول الله يتحدث عن رجل يخير وأبو بكر يبكي فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا سيدة عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرها ونحرها وهو يموت يخير صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا تختار تختار البقاء في الدنيا بين نسائك بين أمتك تختار البقاء في الدنيا للدنيا ولا تختار لقاء الله عز وجل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده شوق قلبه كان يحترق للقاء الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم إن أعلى النعيم وأعظم النعيم إن العبد يلقى ربه عز وجل إن العبد يقابل ربه عز وجل إن العبد عينيه كده تقر برؤية الله سبحانه وتعالى إنه يقعد مع ربنا سبحانه وتعالى في الجنة ويتكلم معه ويحدثه ده أعظم النعيم علشان كده سلفنا الصالح رضوان الله عليهم اللي عاشوا مع المعنى ده وأسألك الشوق إلى لقائك سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كلمتهم إن دلت فإنها تدل على عظيم شوقهم إلى ربهم عز وجل وده معنى يا أحبابي غاب عنا ده معنى يا أحبابي غاب عنا اسأل نفسك النهاردة لو سألتك ايه اعظم امانيك تقول لي ان ابني يبقى في الجامعة الفلانية او في الكلية الفلانية ولو سألتك النهاردة انت نفسك في ايه تقولي لي انا نفسي في زوج يكون ملتزم وصالح يعيني على طاعة الله سبحانه وتعالى ولكن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كان اعظم النعيم عنهم مش عندهم مش كلية كويسة او زوجة كويسة او زوج كويس مش ان ربنا يفتح عليه بالمال او ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بذرية لا لا, لا. ده كان اعلى الشوق عندهم اعلى النعيم عندهم اقصى ما يطلبون انه ان هم يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى اعظم شيء عندهم لقاء الله عز وجل اعظم شيء عندهم لقاء الله عز وجل لذلك كان ابو عنبه الخولاني رضي الله عنه يقول كان اخوانكم كان اخوانكم لقاء الله اليه لقاء الله احب اليهم من الشهد احسن حاجه في حياتهم ان هم نفسهم يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى اعظم شيء بيبحثوا عنه لقاء الله سبحانه وتعالى وقال محمد بن زياد اجتمع رجال من الاخيار من العلماء والعباد والزهاد وذكروا الموت فقام واحد منهم وقال والله لو اتاني ات او اتاني ملك الموت الان وقال ايكم يسبق الى هذا العمود فيضع يده عليه فيموت والله إنني لأرجو ألا يسبقني إليه أحد شوقا إلى ربي إنني لأرجو ألا يسبقني أحد إليه شوقا إلى ربي إنني لأرجو ألا يسبقني أحد إليه شوقا إلى ربي دول الناس اللي كانوا بيتمنوا لقاء الله عز وجل دول الناس اللي عاشوا في الدنيا وهم يتمنون إن هم يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى لأنهم يعلمون إن أعظم النعيم أنه يقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنه فيمن الله عز وجل عليه بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى وكان سفيان يقول كان بالكوفة رجال من العباد والعلماء فكان يقول والله ما تطيب نفسي لنفسي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله عز وجل نفسي كلما أذكر الموت كده نفسي تنفر ولكن لما أذكر إن أنا لما أموت هقابل ربنا سبحانه وتعالى أجد في نفسي عند ذلك سرورا وتطيب نفسي بالموت لما أرجو من لقاء الله عز وجل واحد بيقول يا جماعة أنا لو تذكرت الموت نفسي بتنفر ولكن لما بتذكر الموت إن أنا هقابل ربنا سبحانه وتعالى والله يا إخواني طابت نفسي بذكر الموت ليه؟ علشان هو رايح يقابل ربنا سبحانه وتعالى دي الناس اللي عاشت بالمعنى ده الشوق إلى لقائك أسألك الشوق إلى لقائك وأسألك لذة نظر إلى وجهك الكريم وقال عبيد الله بن محمد التيمي سمعت امرأة من المتعبدات تقول والله لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى لقاء الله بتقول يا جماعة أنا سئمت من الحياة ولو الموت ده بيشترى في الأسواق أنا هروح أشتريه ليه؟ ليه يا سيدتي الفاضلة؟ تقول شوقا إلى لقاء الله عز وجل تقول ولو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى لقاء الله وحبا للقائه سبحانه وتعالى وكان بعضهم يقول والله منعني حب الله من الاشتغال بحب غيره وشغلني لقاء الله عز وجل الاشتغال بشيء غيره أنا حب ربنا سبحانه وتعالى شغلني عن أي حب وشوقي إلى لقاء ربنا سبحانه وتعالى شغلني عن أي شوق دي الناس اللي كانت بترجو لقاء الله الناس دي اللي قدمت الحسنة الناس دي اللي كان لها ورد بالليل الناس دي اللي كان لها قدر من الصلاة في الليل الناس دي اللي قطعت نفسها في الدعوة الناس دي اللي صامت النهار وكابدت حر الصيف علشان النهار الناس دي اللي قبل رمضان بتستعد لرمضان قبليه بثلاث اربع خمس ست شهور الناس دي ما شاء الله اللي لسانها لا يتوقف عن ذكر الله الناس دي اللي حبها ربنا غلب على اي حب الناس دي اللي شوقها للقاء الله غلب على اي شوق الناس دي قدمت الحسنة فهان عليها كل شيء الناس دي اللي بتقول لو, لو, لو ملك الموت قال اللي هيسبق للعمود ده انا هخبض روحه انا محدش هيسبقني الناس دي اللي كانت بتقول لو الموت بيشترى انا هطلع اشتريه باغلى اسعار ليه عشان انا مشتاق لربنا سبحانه وتعالى مين قلبه الان مشتاق الى لقاء الله سبحانه وتعالى مين قلبه الان مشتاق الى لقاء الله سبحانه وتعالى مين فينا في سجوده قلبه بيتقطع وهو بيقول اسالك الشوق الى لقائك مين فينا وهو بيصلي كده قلبه من جواه بيتقطع بيقول اسالك لذة النظر الى وجهك الكريم كان بعضهم يقول طال شوقي إليك يا رب فعجل قدومي عليك يا رب أنا شوقي طال جدا عجل قدومي عليك وإن كانت كلماتهم فيها بعض الأخطاء ولكن أنا عايز أخذ منها المعنى وإن كان الخطأ موجود يعني هو بيقول يا رب أنا أحبك حب شديد نفسي أقدم عليك بقى عايز أشوفك بقى أنظر إليك أجلس معك أتكلم معك كما سيتبين لنا الآن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك بن دينار إن الصديقين إذا تليت عليهم آيات الرحمن طربت قلوبهم اتحركت اتهزت مبسوطة طربت قلوبهم واشتاقت إلى لقائه انت كده حضرتك كده لما بتسمعي كلام ربنا سبحانه وتعالى بتشتاقي بقى انك تسمعي الكلام ده من ربنا مش من الشيخ المنشاوي ولا الشيخ عبد الباسط ولا الشيخ مشاري ولا غيره لا خالص قلبك مشتاقش انك تسمع القرآن من ربنا قلبك مشتاقش الى لقاء الله حتى تتكلم معه ويتكلم معك وقال زهير البابي رحمه الله إن لله عبادا يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب يقول إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاما واشتياقا وقوم ذكروه فرقت قلوبهم أو فوجلت قلوبهم فرقا وهيبة وآخرون ذكروه في الشتاء فارفضوا عرقا من خوفه وقوم ذكروه فحالت ألوانهم غبرا وقوم ذكروه فجفت أعينهم سهرا وقوم ذكروه فحنت قلوبهم للقائه ذكروا الله عز وجل حنوا للقاء ربنا سبحانه وتعالى حنوا أنهم يقابلوه ويجلسوا معه ويتكلموا معه وكان أبو عبيد الخواص رحمة الله عليه يمشي في الأسواق ويقول واشوقاه واشوقاه إلى من يراني ولا أراه واشوقاه إلى من يراني ولا أراه دي الناس اللي أيقنت إن هي تقابل ربنا سبحانه وتعالى فقدمت العمل الصالح قدمت الحسنة علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيمن عليهم بيمن عليهم بأعلى النعيم وهو لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في ناس تانية في ناس تانية والعياذ بالله يعني نسيت تماما هذا اليوم ما قدمت حسنة ما قدمت طاعة ما قدمت قربا من الله سبحانه وتعالى فبالتالي هؤلاء يا إخواني ماذا سيقول ربه عز وجل عند لقائه وقد أرهقته الذنوب والمعاصي هؤلاء الذين أرهقوا أنفسهم بالذنوب والمعاصي يا ترى لما يقب من إذن ربنا هيقول له إيه لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم فاتقوا النار ولو بشق تمره الناس اللي ما استعدش للقاء ده حالهم هيكون إيه حالهم يعني قمة الخجل قمة الحياء قمة الندم على انه ما استعدش للقاء ربنا سبحانه وتعالى ولا اشتاق في يوم من الايام لهذا اللقاء علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما يقف بين ايدين ربنا وربنا يحتجب عنهم فيرى هذا العبد المؤمنين يتمتعون بلذة النظر إلى وجههم وهو للأسف أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي فحزنت نفسه ولسان حاله يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يكفيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسيني ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا ربا فيا ربا فيا ربا عبد تائب من ذا سيؤويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني أتيت إليك فارحمني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحمنا ويغفر لنا وأن يعفو عن زللنا فأعظم ما يرجوه أهل الجنة وأعظم ما يطلبه الإنسان في الدنيا أنه يرى ربه عز وجل في الجنة ده أعظم النعيم والله سبحانه وتعالى ما يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال الحسن النضرة هو الحسن النضرة الحسن وإنما نظر الله عز وجل هذه الوجوه لما نظرت إليه تخيلوا يا إخواني أم غاب عنها ولدها لسنوات طويلة جدا وبعد ذلك الأم دي بحنينها وشقها لولدها علمت ان النهاردة الولد هيجي هل متخيلين الأم دي مهما كانت كبرت السن والوش مليان تجاعيد هذه الأم لو كانت يعني تتقطع من الألم هل رأيتم وجهها أو هل تخيلتم معي وجهها إذا رأت ولدها هذا الوجه ينقلب سعيد وجه سعادة وسرور وفرح هذا الوجه والله من يراه يرى فعلا ان الوجه ده وجه تغير تماما يا إخواني سعد بن أبي وق... سعد بن معاذ لما سمع الكلام من القر... لما سمع القرآن من مصعب بن عمير وعاد إلى قومه قالوا والله لقد عاد لكم سعد بغير الوجه الذي أتى به ذهب به سعد بن معاذ سمع القرآن أسلم آمن وشه اتملى إيمان يا إخواني أهل القيام أهل الليل أهل الليل بيسأل ما بال أهل الليل أحسن الناس وجوها فقال هؤلاء أقوام خلوا بربهم فأضفى الله عز وجل من نوره على وجوههم يا إخواني أهل الليل لما بنشوفهم كده في الليل وجوههم بيضاء منيرة يا إخواني إذا كان ده في الدنيا فما بالكم, فما بالكم بهذه الوجوه أيضا التي نصبت وجوهها وقلوبها إلى ربها كيف بهذه الوجوه إذا قابلت ربها عز وجل يوم القيامة كيف بهذه الوجوه إذا قابلت ربها عز وجل يوم القيامة قال مجاهد وجوه يومئذ ناظرة قال مشرقة مسرورة حسنة لأنها رأت ربها عز وجل لأنها رأت وتمتعت بلذة نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يا إخواني لما يقول للذين أحسنوا الحسنى للناس اللي أحسنوا في الدنيا حافظوا على صلاتهم الناس اللي ياما اتعرضت عليهم الفتن والبلاءات وقالوا لها لا احنا بنشتاق إلى لقاء الله ممكن الذنب ده أو المعصية دي معصية السر دي أو المال الحرام ده يحول بيني وبين لذة النظر إلى وجه الله لا مش هسيبه هسيبه مش عايزه مش عايزه أنا أهم حاجة عندي إن ربنا يبقى راضي عني أنا شايل الهم إن أنا لما أقف بين يدي الله عز وجل ماذا أقول له أنا لما أقف بين إيدين ربنا أقول له إيه عايز الإنسان مننا يا إخواني حط ده في ذهنك إنك تشتاق إلى لقاء الله عز وجل ولن يصل الإنسان منا إلى مرتبة الشوق إلا إذا قدم العمل الصالح للذين أحسنوا الحسنى كده وبس لا احنا من أول الدروس عمالين نقول يا جماعة من جاء بالحسنة فله خير منها قدم حسنة بسيطة تجد خيرا منها تعامل ربنا أفضل من كده لأن ربنا كريم وإن ربنا سبحانه وتعالى شكور يا إخواني ممكن ركعتين في جوف الليل تنصب وجهك لربك عز وجل فيهما يكون الجزاء ان ربنا سبحانه وتعالى ايضا ينصب هذا الوجه لوجهه سبحانه وتعالى ربنا يمن عليك انك تشوفه في هذا اليوم عشان كده انا باكد على المعنى ده يا اخواني الحسنه البسيطه الصدقه اللي ساعدت بها في مسجد او الصدقه اللي ساعدت فيها في جواز فقيره من الفقراء او الصدقه اللي قدمتها لمسكين من المساكين او الصدقه اللي عملتها لمريض من المرضى ما تسالهاش ممكن العمل البسيط ده يوصلك انك فعلا فعلا لما تقابل ربنا يبقى راضي عنك لما تقابل ربنا يطفي عليك من نور انه يمن عليك انك تشوفه يا اخواني والله ما اعظمه من يوم لما العبد مننا يقدم الحسنة وتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يقول ربنا عز وجل للذين احسنوا الحسنى مش كده وبس وزيادة وأما الزيادة في لذة النظر إلى وجه الله عز وجل الزيادة دي إن ربنا سبحانه وتعالى يريك وجهه يوم القيامة وده التفسير ده هو اللي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما في حديث الصهيب الذي ذكرته لكم الآن إذا دخل أهل الجنة الجنة يكشف قال النبي صلى الله عليه وسلم فيناديهم مناد يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون أي رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنة ونجيتنا من النار فيقول, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف ربنا الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أحب شيء بقى عندهم إنهم يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم ده أعظم النعيم عندهم يا جماعة العمل الصالح البسيط اللي احنا ممكن نعمله عشان كده أنا هأكد دلوقتي النبي قال لنا الفجر والعصر داوموا على الاثنين دول تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه الناس اللي بتضيع صلاه العصر عشان اعمالها ووظائفها الناس اللي بتضيع صلاه الفجر عشان نايمه هتحجبوا عن الله عز وجل يوم القيامه هتحجبوا عن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه عشان كده احبابي انا حبيت اذكر لكم حديث هو من اعظم وارق الاحاديث التي وردت في هذا الباب وأسأل الله سبحانه وتعالى أنا عايز الحلقة دي نخرج بها من بالحديث ده بس كفاية علينا والله قوي والله يكفينا من الحلقة هذا الحديث الذي به يرينا ربنا عز وجل الناس اللي اجتهدت في الدنيا الأخ الشاب اللي النهاردة الفتن حواليه من كل مكان وسابها ربنا سبحانه وتعالى هيكفيك الحديث ده الأخت النهاردة اللي تعلقت بشاب وهو دين وخلوق وقالت أنا عمري في حياتي ما أكلمه لله سبحانه وتعالى يكفيك هذا الحديث الأخ النهاردة اللي كل البلد بتمنع البنت الميراث في الأرض هو هيديها الميراث يكفيك هذا الحديث والحديث رواه الشافعي في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد إن يوم الجمعة عندنا هو يوم المزيد يوم الجمعة عندنا في الجنة في, في السماء بيسمى بيوم المزيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما ذاك أي لما سمي هذا اليوم بالمزيد ليوم الجمعة اسمه يوم المزيد فقال جبريل يا محمد إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح فيه كثبان من مسك أبيض تخيلوا معايا بقى المشهد الآن المشهد اللي أنا بتكلم عليه الآن هو مشهد لقاء الناس اللي أحسنت في الدنيا مع ربهم عز وجل وكيف يكون هذا اللقاء وأنا أقول لكم إن لله عز وجل عبادا أحسنوا في الدنيا فإن الله عز وجل يمن عليهم برؤيته غدوة وعشية هناك من الناس من اجتهدوا في نصب وجوههم بين يدي الله عز وجل في صلواتهم فلم يلتفتوا لا بوجوههم ولا بقلوبهم فيكافئهم ربنا عز وجل بإحسانهم بإحسانهم عند الوقوف بين يديه في الصلاة يجازيهم ربنا عز وجل أن ينصب وجوههم لوجهه يوم القيامة قال, قال جبريل يا محمد إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح فيه كثبان من مسك أبيض شوف بقى طيب الرائحة شوف المكان الواسع اللي طيب الرائحة تغمره من كل مكان فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل من عليين على كرسيه الله عز وجل ينزل من عليين على كرسيه ويحف ربنا تبارك وتعالى الكراسي بكراسي من نور بجوهر كرسي الرحمن سبحانه وتعالى يجعل ربنا تبارك وتعالى كراسي من نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي تخيل أنت الآن جالس في مجلس ربنا عز وجل فيه وعلى يمين الرحمن سبحانه وتعالى كراسي من نور يجلس عليها الأنبياء ترى كل الأنبياء ترى يوسف الذي أتاه الله شطر الحسن وترى إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وترى محمدا صلى الله عليه وسلم فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي وتحف هذه الكراسي بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجوهر ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك على تلك المنابر ثم ينزل أهل الغرف أهل الجنة بقى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نزل على كرسيه ونزل الأنبياء والمرسلين على كراسي من نور ويجي بعد كده الشهداء والصديقين والشهداء والصديقون والصالحون يقعدوا على منابر من نور ومن ذهب ومن لؤلؤ ومكللة بالجواهر ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل ولأول مرة يجلسون مع ربهم ويسمعون الكلام من الجليل سبحانه هو النهاردة بيسمع الكلام من ربنا مباشرة الكلام من ربنا ليه ازاي هو سبحانه وتعالى أعلم فيقول, فيقول قال جبريل ثم يتجلى لهم ربنا عز وجل فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فاسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم وفي رواية فيقولون أي رب نسألك رضوانك بس يا رب احنا مش عايزين أكتر من كده فيقولون أي ربي نسألك رضوانك فيقول ربنا تبارك وتعالى رضواني عليكم أحلكم دار كرامتي أنا لإني راضي عنكم لإني راضي عنكم أنا أنزلتكم هذه المنازل لأن أنتم قدمتوا الأعمال الصالحة أنا رضيت عنكم وكون الله عز وجل يرضى عن عبد فهذا عبد ينعم ولا يبأس أبدا هذا عبد يسعد ولا يشقى أبدا ربنا بيقول لهم أنتوا نفسكم في إيه اسألوا هم في هذا الوقت لا يرجون إلا أمرا واحدا بس يا رب ارضى عنا بس بس هم مش ع... لا يريدون شيء أكثر من ذلك يا رب احنا مش عايزين الا ان ترضى عنا بس فيقول الله عز وجل لهم والله يا فرحة قلوبهم لما يسمعوا هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى والله يا إخواني لما بقول لي والد والدتي انتوا راضين عني لما بيقولوا لي احنا راضين عنك والله أنتم لا تدرون قدر السعادة اللي بتغمر الإنسان لما شيخ يقول لي أنا شفت الحلقة وكنت سعيد جدا بيها ومبسوط جدا بيها لا تتخيلوا قدر السعادة لما أخي يتصل يقول الحمد لله أن ربنا هداني بسبب حلقة سمعتها لك لا تتخيلوا قدر السعادة وهذا كلام البشر فما بالكم بكلام رب البشر سبحانه وتعالى لما يقول لنا أنا راضي عنكم لما يقول لنا رضواني عليكم أحلكم دار كرامتي فيقول الله لهم فاسألوني اسألوني انتوا طلبتوا الرضا أنا راضي عنكم فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم ثم يفتح لهم بعد ذلك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء شوفوا يا جماعة النعيم شوفوا النعيم علشان يسهل علينا ان احنا نسيب معاصي شوفوا النعيم علشان يسهل علينا طاعات تقيلة على قلوبنا ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء أبوابها منها أنهارها مضطردة فيها وأزواجها وخدمها وثمارها متدلية فيها فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة اسمعوا النبي بيقول إيه بيقول ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء غرفها وأبوابها منها أنهارها مضطردة فيها وأزواجها وخدامها وثمارها متدلية فيها فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليه؟ ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة فيا حسرة عبد أرهق نفسه بالذنوب فيحال بينه وبين هذا النعيم ويا حسرة عبد سعى وراء شهواته في الدنيا فيضيع عليه هذا الخير في الآخرة ويا حسرة عبد نصب وجهه أمام معصية الله من الأفلام والمسلسلات فيضيع عليه أن ينصب وجهه يوم القيامة إلى ربه ويا حسرة أخت فرطت وضيعت وأرهقت نفسها بالذنوب والمعاصي يضيع عليها هذا النعيم يوم القيامة هؤلاء, المع... هؤلاء العصاة أهل المعاصي إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل وتذكروا ذنوبهم ومعاصيهم والله تساقطت تساقط لحم وجوههم حياء من ربهم عز وجل والله تساقط لحم وجوههم حياء من ربهم عز وجل وتفطرت قلوبهم على هذا النعيم الذي ضيعوه ويصدق فيهم قول القائل حين قال تذكر فذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي أمام الله وافتضحت عيوبي ووجهي قد تساقط من حيائي ووجهي قد تساقط من حيائي فواحد راه من يوم عصيبي فواحد راه من يوم عصيبي وإذ بالله وفاني حسابي بيوم الحشر والعرض الرهيب وقد أمر الملائك أن خذوه وقد أمر الملائك أن خذوه فأين أفر من تلك الخطوب وبين يدي الملائك رحت أبكي فهل يجدي بكائي أو نحيبي فهل يجدي بكائي أو نحيبي فما لي غير عفوك يا إلهي فما لي غير عفوك يا إلهي ألوذ به إذا اشتدت كروبي عصيت الله يا نفس كثيرا أما آن الأوان لكي تتوبي أما آن الأوان لكي تتوبي كفاك وقد أضعت العمر مني كفاك وقد أضعت العمر مني في العصيان قد تاهت دروبي أذكر أذكرك القيامة فاستعدي أذكرك القيامة فاستعدي وخاف الله علام الغيوب وخاف الله علام الغيوب حدث نفسك وتكلم مع نفسك وقول لها من الآن لابد من عودة إلى الله سبحانه وتعالى بدل ما نفسك لما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ولا تجد إلا الذنوب والمعاصي خلي النفس دي تشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى خلي النفس دي ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتوب خلي النفس دي من النهاردة تقول خلاص أنا قررت أن أنا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى قررت أن أنا من النهاردة أقدم الحسنة إلا ربنا سبحانه وتعالى يكرمني بيها عن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان آخر رجل يخرج من النار ليدخل الجنة فيقول أي رب ألحقني بالناس لما يخش الجنة يقول له يا رب ده آخر واحد آخر واحد خرج من النار خلاص ورايح الجنة يقول له يا رب ألحقني بالناس ويدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فيقول أي رب لقد أخذ الناس أخذاتهم فقال الله سبحانه وتعالى أما ترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الأرض فيقول بلى يا رب فيقول الله عز وجل له لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله معه وعشرة أمثاله معه قال صلى الله عليه وسلم فينطلق يرمل في الجنة بعد ما يسمع ان ده ملكه في الجنة بعد ما يسمع ان ده ملكه في الجنة انا اخاطب الان اخاطب الان الشباب والعياذ بالله اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى عيش مع الحديث ده وبعد كده قرر وقول لي بالله عليك ايه المعصية اللي تخليك تضحي بهذا الخير ايه المعصية اللي تخليك تضحي بهذا النعيم ليه ما بتصليش علشان توصل لهذا النعيم ليه ما بتاخدش قرار انك تكون من اهل القرآن عشان تصل الى هذا النعيم ليه النهاردة ما بتحسنش لزوجتك ولأولادك عشان تصل الى هذا النعيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس خلاص بدأ يخش وسط أهل الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة بيضاء فيخر ساجدا فيقال له ارفع رأسك مالك انت بتسجد ليه فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي ايه النور العظيم ده النور العظيم ده ده نور ربنا فانا سجدت لله فيقال له إنما هذا منزل من منازلك أي نور يخرج من هذا البيت الذي أعده الله لك وانت تظن ان ده نور ربنا سبحانه وتعالى من عظمة هذا النور ثم يقوم فيرمل في الجنة بيجري رايح ملكه فيلقى رجلا فيتهيأ للسجود شاف, شاف شاب صغير كده أو طفل صغير فيتهيأ للسجود فيقال له ما مالك فيقال والله كأنك ملك عظيم عند الله عز وجل كأنك ملك كريم عند الله عز وجل فيقول له إنما أنا خازن وعبد من عبيدك أنا مش ملك أنا مش ملك أنا لا ملك كريم ولا حاجة لا لا لا ده أنا عبد من عبيدك ده أنا خادم من خدمك خادم من خدمك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه تحت يدي ألف خادم أنا اللي مسؤول عنهم يخدموك أي معصية تضحي بهذا النعيم من أجلها ايه المعصية دي اي لذة تضحي بهذا النعيم من اجلها فينطلق امامه حتى يفتح له القصر وهو في ضرة مجوفة سقائفها وابوابها واغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة فيها سبعون بابا كل يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى في كل جوهرة سرر وأزواج في كل جوهرة لؤلؤة وعيش فيها بيت كبير عظيم في كل جوهرة سرر سراير وأزواج ووصائف أدناهن أدناهن أقل واحدة في بيتك يوم القيامة أقل واحدة في ضرة من الضرر اللي انت عايش فيها يوم القيامة أقل واحدة من الحور العين يوم القيامة أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها إذا أعرض عنها إعراضة هو شايف واحدة الآن من الحور العين يعرض عن واحدة كده ويرجع يبص لها تاني فيقول والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا عما كنت من قبل وتقول له والله وأنت لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا عما كنت قبل ده دي أدناهن إن أنت لما بتلتفت بس عنها التفات بترجع تبص لها ازدادت جمال سبعين ضعف إيه البنت اللي في الدنيا اللي أنت تمشي معاها وتضحي بهذه الحوراء أو تضحي بزوجتك اللي هتكون أجمل وأحسن من هؤلاء الحوراء من هؤلاء الحور العين إيه إيه إيه اللي هتضحي بيه إيه اللي يستاهل إنك تضحي ايه اللي يستاهل انك تعمله وتضحي بهذا الخير ايه معصية ايه ايه ايه, إيه اللي, إيه اللي يستاهل انك تضيع هذا الخير فيقال له بعد كده يقال له اشرف بعد ما شاف القالب بتاعته القصور بتاعته يجي يسجد لها من شدة نورها ويشوف خادم من خدم ويتهيأ للسجود لانه يظن ملك عظيم ويشوف الابواب والجمال ده كله ويشوف وصيفة من الوصفات أو واحدة من الحور العين اللي كل ما يلتفت عنها تزداد 70 ضعف عن الأول تخيل كل شوية ده على ما يبص بس على اللي عنده كده ويرجع لها تاني أي جمال ازدادت به هذه الحوراء ثم يقال له أشرف وكأن ربنا ممشي معاه ملك بيقول له ده ملكك ده ده لأدنى رجل من أهل الجنة ده ملكك ثم يقال له أشرف قال فيشرف فيقال له هذا ملكك هذا ملكك مسيرة مئة عام ينفذه البصر مئة سنة ماشي ده كله ملكك عندها لما سمع عمر هذا الكلام ابن مسعود وهو يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب كعب قاعد وابن مسعود بيتكلم عن النبي فعمر بيقول لكعب يا كعب شايف ابن مسعود بيقول لنا ايه شايف كلام ابن مسعود وهو يحدثنا عن أدنى أهل الجنة منزلة يا كعب فكيف بأعلاهم فكيف بأعلاهم بأعلاهم أما أعلى واحد فيهم بقى أعلى الناس الناس بقى اللي هم الصديقين بقى اللي فوق دول أخبارهم إيه فقال كعب يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جعل الله عز وجل سمعت إن الله عز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه ثم قال من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه نوره غطى كل مكان ريحه الطيبة ويقولون واه لهذه الريح هذا رجل من أهل عليين قد خرج ليسير في ملكه فقال ويحك يا كعب هذه النفوس هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها النفوس خلاص خلاص بقى النفوس يعني خلاص بقى الرجاء عندها زايد قوي خوفنا بقى خوفنا يا كعب فقال والذي نفسي بيده يا أمير المؤمنين إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما يبقى منها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الرحمن لا يقول يوم القيامة نفسي نفسي لو كان لكل إنسان عمل يوازي سبعين نبيا لظننت أن لظن أنه لن ينجو لظن أنه لا ينجو شوفوا مجالسهم شوفوا حديثهم بيتكلموا عن إيه علشان كده يا إخواني مع نهاية الجزئية دي من هذه السلسلة المباركة جزئية أن الذنوب لها عقوبات والطاعات لها حسنات احنا محتاجين يا إخواني ان احنا نجدد مرة ثانية أعمال القلوب احنا محتاجين يا إخواني زي ما كلمتكم من فترة عن عبادة التفكر ان قلبك يتفكر احنا محتاجين القلوب تبدأ تتحرك النهاردة بقى للشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى أرجو يا إخواني منكم عدة أمور الأمر الأول وده الواجب العملي اللي أنا أبدأ أتحرك بيه النهاردة معاكم يا إخواني كنت في مسجد من المساجد وسألت الناس يا جماعة انتوا الآن صليتوا العشاء الكلام ده كان في, في رمضان قلت لهم يا جماعة انتوا صليتوا العشاء صلينا التراويح وصلينا الآن التهجد ودعينا واحنا في ليلة من الليالي الوترية من منكم الآن والكل الآن راكع وساجد وبيبكي من منكم الآن يحب أن يقبضه الله الآن فالكل رفع ايديه قلت لهم انتوا عارفين ليه لان احنا على الطاعة هذا القلب لن يتحرك شوقا الى لقاء الله عز وجل الا الا اذا كان على عمل صالح فانا اوصيكم من الان اول عمل بيؤهل العباد لرؤية الله عز وجل يوم القيامة المحافظة على الصلاة خد عهد من الان خد عهد من الآن انك تحافظ على الصلاة في جماعة وفي المسجد بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء في, في وقتها في وقتها وبخاصة صلاتي العصر وصلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر فإن استطعتم اللي عايز يشوف ربنا فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر فافعلوا يبقى أول حاجة هذا العمل اتنين يا إخواني أنا عارف إن الجو الآن دي بدأ يشد شوية في الحر ولكن من أعظم وأجل الأعمال اللي هنجتهد فيها الأيام دي هو الصيام الصحابة كانوا بيقتلوا نفسهم في رجب خلاص احنا المفترض احنا بنستعد الآن على رمضان المفترض احنا بنستعد الآن لرمضان احنا عاملين جدول كده ان شاء الله جدول على عدة مراحل بدءا من شهر رجب وشهر شعبان عشان نخش في رمضان بفضل الله واحنا جاهزين احنا جاهزين كانوا دايما بيقولوا رجب شهر الغرس شعبان شهر السقية رمضان شهر رمضان شهر الحص الحصاد احنا الان الجداول موجوده ان شاء الله على الصفحه يا ريت بس اخواننا يعرضوا الصفحه الان يخشوا على الصفحه ونبدا بقى نتابع مع بعض الجداول دي نشوف ايه المطلوب مننا في رجب وفي شعبان عشان نستعد لرمضان من اعظم الاعمال اللي هتقرب بها الى الله عز وجل في هذه الايام هو في شهر رجب بالذات الصيام هو شهر من اشهر الحرم هو شهر من اشهر الحرم ورويت اثار كثيره طبعا عن سلفنا ان الاعمال فيها بتبقى مضاعفه في الاشهر الحرم الحسنات فيها بتبقى مضاعفه احنا محتاجين ان احنا نشد قوي في الصيام في هذه الايام النبي لما سالوه انت ليه بتكتر قوي يا رسول الله من الصيام في شعبان قال لهم اصل الناس بتصوم كتير في شع... في, في رجب وبتصوم في رمضان وبينسوا شعبان ده في دليل اهو ان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يعني من الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم كان بيبقى حريص جدا جدا جدا جدا على صيام رجب عشان كده انا بقول لوالدي والدتي جزاكم الله خيرا لان انتوا اللي علمتوني مع اول رجب نبدا صيام وانا والدي ما شاء الله قارب 65 سنة والدتي نفسي تقريبا داخله على الستينات ومع ذلك ما شاء الله امبارح رايح لهم زيارة بيقولوا احنا بفضل بدأنا الصيام ابدأوا بقى ابدأوا بقى سن كبير ومع ذلك صايمين شبابنا بقى نبدأ نشد حلوة نشد حلنا شوية في الصيام مش عايز اقول صوم اثنين وخميس لا ده انا ده انا عايز اقول لك صوم رجب كله اللي مش هيقدر يبقى يوم ويوم اللي مش هيقدر 12 وط... يبقى 2 وخميس و13 14 15 نكتر جدا العمل الثاني نكتر جدا جدا جدا جدا جدا من الاجتهاد في هذه الايام بالصيام زي ما كان السلف رضوان الله عليهم بيعملوا السلف رضوان الله عليهم كانوا بيشدوا حيلهم في رجب وفي شعبان في القران حتى كانوا يقولون ان هذه هي اشهر القران هم ليه بيبداوا قران ليه بيبداوا قران هم بيبداوا قران علشان لما يخشوا على رمضان تبقى القلوب خلاص بقى استعدت بقى ان هي تتقبل القران القلوب طول السنه معاصي وذنوب وسيئات خلاص نبدا بقى نجتهد في القران كانوا يقولون ان هذه الاشهر هي اشهر القران كان بعضهم يغلق الابواب ابواب الدكاكين ويستعد في هذه الاشهر لرمضان يا اخواني اللي مش هيستعد في رجب ولا في شعبان صدقوني هيضيع رمضان عشان كده بقول خشوا على الصفحة ونبدأ بقى نتابع مع بعض احنا عاملين الجداول ان شاء الله جداول مراحل مرحلة اولى مرحلة ثانيه مرحلة ثالثه مرحلة رابعة الناس تخش بعد كده على رمضان ان شاء الله مؤهلة بإذن الله تبارك وتعالى فالعمل الاول اسمعوها مني بقى جيدا اسمعوا مني الكلمات دي من اجتهد في الدنيا في نصب وجهه لوجه الله عز وجل في الصلاة متعه الله عز وجل في الآخرة بأن ينصب الله وجهه لوجهه في الجنة ادي الواحده اثنين احنا قلنا كتر من الصيام ثلاثة احنا عايزين نكتر قوي قوي من قراءة القرآن الامر الرابع اللي انا عايز اختم بيه اه ندم استغفار توبة كتر قوي كتر قوي من الاستغفار كتر قوي من الندم اه عشان لما نقبل ايدين ربنا بفضل الله اه يا اخواني دمعة ندم واحدة تنزل من عينك تنزل على صحائف الأعمال تمحوها يعني المعاصي صحائف السيئات تمحوها استغفر ربنا سبحانه وتعالى عشان لما امسك ورقتي يوم القيامه كده اهو كده اهو تبقى بيضاء جميلة رائعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن تصوره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار يا إخواني اسمعوا بقى مني جيدا من طهر من طهر قلبه في الدنيا من كل شهوة وشبهة طهر الله وجهه وقلبه يوم القيامة ونور الله وجهه وقلبه يوم القيامة بلذة النظر إلى وجه الكريم ودي كانت آخر حاجة متعلقة بقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها وأفضل خير وأحسن خير وأعظم نعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعني وإياكم بالشوق إلى لقائه وبلذة النظر إلى وجه الكريم وأخيرا معلش, معلش في أقل من عشر ثواني ما تنسوش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نكتر بقى منها قوي الدعوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك